فارق أعجاز فياض ماتع لرواية ورش نفحات ونظام علوي رائع طوبى للمؤمن
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ولله در القائل إمام المحققين إمام القراء الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة الإمام نافع مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية بإذن الله تبارك وتعالى نلتف مع بعض سوية وكنا آخر ما شرحناه ألا وهو لفظ أراكهم واتفقنا سويا أن هذا اللفظ الأصل فيه أنه إذا جاء بعد الراء ألف مادية متطرفة فحكم الألف حينئذ التقليل قولا واحدا واتفقنا سويا أنه يوجد ألفاظ لورش عن نافع فيها الفتح والتقليل وترتبط بالبدل فحينئذ نطلق على الألفاظ المرتبطة بالبدل التي فيها الفتح والتقليل بأن هذا الفتح والتقليل يوصف بالفتح والتقليل المقيد لأن في هذه الحالة البدل هو اللي هيحكمني لو أنا قصرت البدل البدل بيقول لي عشان تقصر البدل لابد ان انت تفتح الألفاظ دي بس طيب ولو انت وسطت البدل يبقى مالكش انك تقلل هذه الألفاظ فقط ولو انت قرأت بإشباع البدل تعمل الفتح والتقليل فنلاحظ ان انا وانا بقول الكلام دوت كان فتح وتقليل مقيد انما يوجد الفاظ فيها الفتح والتقليل لكنها غير مرتبطة بالبدل منها لفظ اراكهم لان اراكهم فيها فتح وتقليل اراكهم اراكهم طيب هل عشان فيها فتح وتقليل هل معنى ذلك تقيد بالبدل لو انت قصرت تفتح أراكهم ولو انت وسطت تقلل أراكهم ولو انت أشبعت تفتح وتكل... تفتح وتقلل أراكهم أراكهم لا في هذه اللحظة مفيش تقييد على الفتح والتقليل في لفظ أراكهم ليه؟ لأن هذا اللفظ يستثنى أنا بأكد أهو تاني هذا اللفظ يستثنى ولذلك هنوصف الفتح والتقليل في هذه الحالة انه مش مرتبط بالبدل هنوصفه نقول عنه ايه هنقول عنه فتح وتقليل مطلق ليه لانك لما تقصر في اللفظة دي تفتح وتقلل ما منعتش حاجة طب ولما توسط هتفتح وتقلل ما منعتش حاجة طب ولما تشبع البدل هتفتح وتقلل ما منعتش حاجة عشان كده الموضوع معايا ايه مطلق مفتوح بس في اراكهم مش اي لفظ في فتح وتقليل اعمل فيه الموضوع ده مفتوح في اللفظة دي خلاص وايضا هنضم اللفظ اراكهم لفظ الجار لفظ الجار بتاع سوره ها فاكرين بتاع سوره النساء والجار في القربى والجار الجنب وايه تاني لفظ جبارين فاكرين فين آ في المائدة وفي الشعراء خلاص يبقى عندنا ثلاث ألفاظ فيهم فتح وتقليل بس مش مربوطين ببدل هتقصر هات الوجهين هتوسط هات الوجهين هتشبع هات الايه الوجهين عشان ابقى انا لميت لكم الايه الموضوع خلاص يبقى الجار جبارين اراكهم مش مربوط ببدل وفي اللحظه دي نطلق عليه بفتح وتقليل ايه مقيد ولا مطلق مطلق طيب النهارده عندنا شغل اللامات عندنا شغل الايه اللامات شغل اللامات هل يا ترى قواعد اللامات بتقول ايه افكركم بسرعه كده قبل ما نعرض الكلام عشان لما نعرض نعرضه ان شاء الله على طول احنا متفقين ان الاصل عندنا في اللامات ان احنا بنرققها انا بتكلم على رواية حفص الاول الاصل عندنا في باب اللام حرف اللام طول عمرنا يقول لنا ايه رقق اللام رقق اللام رقق اللام خلاص عارفين الموضوع ده لكن كنا واحنا بندرس رواية حفص يقول لك لم لفظ الجلالة لو انت بدأت بيها تقول الله هتفخمه طب ولو جه قبل منه فتح او ضم من الله من الله كنا برضو بنفخمه طب ولو جه قبل منه كسر هنرققه بسم الله خلاص كده يبقى لم لفظ الجلالة كان هو اللفظ الوحيد اللي عندنا في رواية حفص بن ايه بنمر عليه يقول لك فخمه في حين ان انا عندي اعتراض بسيط أن أئمة القراءات وعلى رأسهم الشيخ الجليل الضباع محمد علي الضباع رحمه الله تعالى وطيب الله ثراه كان اختار للام التغليظ واختار واختار لخص ضغط قذ التفخيم تاني لما نيجي نستخدم لفظ التفخيم نستخدمه لخص ضغط قذ حروف خص ضغط قذ نقول عليها حروف مفخمة إنما إنما اللام كان يختار لها التغليظ تقول لم مغلظة ما تقولش عليها لم مفخمة خلاص خلصنا من الحتة دي طيب ايه دور ورش في اللمات دور ورش في اللمات ان ورش هيغلظ اللمات بس بشروط شروط وضعت ان اولا اللام دي لازم تبقى مفتوحة يبقى يا لام عشان تتغلظي لورش لازم تبقي مفتوحة بس كده هل لازم يجي قبلها حروف معينة قبلها ما قلتش بعدها قبلها يجي حروف معينة قال لك اه الطاء واختها مين الظاء وبعدين ضيفوا عليها الصاد تاني يبقى عشان اغلظ اللام لورش لازم اللام تبقى ايه مفتوحة ولازم يكون قبلها حرف من ثلاثة احرف الطاء واختها مين الظاء وضيفوا عليها حرف الصاد هل زي ما انت اشترطت في اللام انها تبقى مفتوحة هل الثلاث حروف اللي انت اتكلمت عنهم دول لازم يبقوا مشروطين بشروط قال لك اه يا يبقوا مفتوحين زي اللام يا يبقوا سواكن يبقى اللام شرطها تبقى مفتوحة خلاص ويكون قبلها الطاء والظاء والصاد يا اما مفتوحين زي اللام يا اما يبقوا سواكن زي ما بنقول الصلاة انت غلطت للام عشان مفتوحة وقبلها الصاد مفتوحة أو وأصلحوا خلصت للام عشان مفتوحة قبلها الصاد ساكن خلصنا من القصة دي خلصنا من القصة دي السؤال اللي بيطرح نفسه افرضوا ان جالك لام ينطبق عليها قاعدة التغليظ هغلظها بس سبحان بقى الكريم وكان ورا منها ذات ياء فيها فتح وتقليل لا لا لا لا لا, لا. تاني تاني تاني حاضر هقولها تاني افرضوا جالنا لام ينفع فيها التغليظ لورش وقدرا بعد اللام المغلظة دي جالنا ألف اللي هي بنسميها ذوات الياء زي ما احنا عارفين فيها فتح وتقليل ازاي نجمع بين تغليظ اللام وذات الياء اللي فيها فتح وتقليل بصوا عشان تغلظ اللام تغليظ اللام مش هينفع عليه غير فتح زي كلمة مصلى في سورة البقرة قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى كلمة مصلى لما أقف عليها مش اللام دي مفتوحة وقبلها صاد مفتوحة يعني أقول مصلى بس لاحظوا ان فيها ذات ياء ذات الياء اللي فيها فتح وتقليل قال لك فيها حاجة مهمة لازم تبقوا عارفينها وتتحفظ صم فتح ذات الياء ما يمشيش عليه الا تغليظ اللام بدليل ان انا بقول مصلى غلظت اللام وفتحت مستحيل لام تتغلظ ويجي معاها تقليل ابدا حد يقول لي كده تتعمل ازاي ما, ما تركبش ما تركبش لام مغلظه مع تقليل مصلى غلظت اللام وفتحت ذات الياء طب ولو انت رققت اللام عارف ليه ترقق اللام عشان تتقلل ذات الياء مصلي يبقى اذا فتح فتح الالف فتح الالف عشان افتحها غلظت اللام ولما قللت الالف اجبرت اجبرت لما انا قللت الالف اجبرت ان انا لازم ارقق اللام في حاجات بتجبرني على فعل اشياء معينه واخدين بالكم يبقى انا لما فتحت غلظت ولما قللت رققت مصلى مصلي ولذلك مستحيل مستحيل من رابع المستحيلات أن يجتمع التغليظ مع التقليل مستحيل محدش يقنعني واللي يعرف يعملها يقول لي خلاص ادي نمرة واحد جيت بعد كده جيت بعد كده قلت بقى حاجة مهمة ان احنا لو جينا ركبناها مع البدلات افترضنا ان احنا هنركبها مع البدل يبقى معروفة هتقصر البدل اللفظ ده هتغلظ اللام وتفتح لان فتحك ما هو انت لما تقصر البدل هنعمل ايه في الالف قصر البدل يعمل ايه في الالف يفتح ولا يقلل هيفتح يبقى هتغلظ اللام ما هو ده ترتب عليه ده ان فتحت فغلظت طب ولو انت وسطت البدل هتعمل ايه في الالف ما هو فتحك او تقليلك هو اللي يديك حكم اللام ولما انت توسط البدل هتقلل يبقى التقليل يمشي معاه في اللام ايه ترقيق ما يمشيش معاه تغليف ابدا طب ولما تشبع البدل هتفتح تغلظ هترقق هتقلل هترقق لما تشبع البدل لما تشبع البدل تفتح الالف يبقى هتغلظ اللام او تقلل الالف هترقق اللام اخر حاجه قبل ما اعرض على الشاشه انا جمعت وعملت حصر للكلام ده كله وجدت ان هم ست الفاظ في المصحف ست كلمات في المصحف مصلى في البقرة يصلاها في الإسراء وسورة الليل يصلى في سورة الانشقاق سيصلى في سورة المسد صلى في سورة القيامة أو العلق فصلى في سورة الأعلى ده اللي هو الحصر اللي أنا عملته في القرآن الكريم للألفاظ كلها عشان يبقى معاك الشغل واضح طيب ممكن سويا نشوف مع بعض على الشاشة هذا الكلام اللي أنا قلته دلوقتي واختصرته اختصار سريع يلا نشوفه مع بعض نشوفه مع بعض بقول أولا وأنا بتكلم على الكلام بقول إن أنا عندي قاعدة القاعدة بتقول قدامنا واضحة اهي لما يجي لنا لام مفتوحة قبلها لام مفتوحة خلي بالكم من الشروط لام مفتوحة يجي قبلها طاء ظاء صاد ساكنة أو مفتوحة ساكنة أو مفتوحة خلاص كلمة متحركة دي أقصد بيها مفتوحة يا جماعة ها ساكنة أو مفتوحة فحكم اللام التغليظ قولا واحدا حكم اللام التغليظ قولا واحدا وجبت لكم المثال الصلاة وأصلحوا طيب الفرض اللي أنا افترضته دلوقتي إذا اجتمعت اللام المغلظة مع ذات الياء الياء فيها فتح وتقليل فيجب اتباع الآتي تغليظ اللام يترتب عليه فتح ذات الياء طب ولو انت رققت اللام يترتب عليه تقليل ذات الياء يبقى فتحك يخليك لازم تغلظ اللام طب قللت لترقق اللام زي كلمة مصلى لما نقف عليها خلاص في سورة البقرة في الآية 125 خلاص كده أهم شيء عندي تبقوا عارفينه إن تغليظ اللام ما يمشيش معاه إلا الفتح ثم ترقيق اللام ما يمشيش عليه إلا الإيه التقليل تعالوا نشوف اللوحة اللي بعدها اللوحة اللي بعدها بتوضح الكلام اللي أنا بقوله اجتمعت اللام المغلظة مع ذات الياء في ستة ألفاظ على الترتيب التالي ست ألفاظ اللام المغلظة مع ذات الياء أول واحدة في سورة البقرة في الآية 25 كلمة مصلى دي لما أقف عليها لأن لما أوصلها مصلى وعهدنا ما فيهاش شغل بقى خلاص الشغل يبان لما نقف عليها خلاص يبقى في البقرة 125 مصلى طب نمرة 2 يصلاها أو يصلاها في سورة الإسراء الآية 18 وفي سورة الليل الآية 15 طيب نمرة 3 نمرة 3 في سورة الانشقاق الآية 12 ويصلى ويصلى في سورة الايه الانشقاق الآية 12 لاحظوا ان انا بجيبها بالوجهين بغلظ فبفتح برقق فقلل يصلى يصلي في سورة المسد اللوحة اللي بعدها في سورة المسد الآية 3 سيصلى سيصلى سيصلي طيب في سورة القيامة الآية 31 وفي سورة العلق الآية 10 صلى صلي طيب آخر لفظ عندنا في سورة الأعلى الآية 15 خلاص فصلى فصلى اللي هي وذكر اسم ربه فصلى فصلى بس خلي بالكم أنا كتبت تعليق مهم قوي تحت منه في منتهى الخطورة التعليق ده في منتهى منتهى الخطورة بيقول إيه يستثنى من الألفاظ السابقة لفظين لا ثالث لهما لفظين لا ثالث لهما على التفصيل التالي ايه هما بقى قال لك اللفظ نمرة خمسة اللي هو اللفظ نمرة خمسة اللي في سورة القيامة والعلق اللي هو صلى او صلى واللفظ نمرة ستة اللي هو فصلى بتاع سورة الاعلى اشمعنى ده بقى اللي استثنتهم نمرة خمسة ونمرة ستة رحت كاتب ايه اسمعوا الكلام بقى استثنية استثنية اللي هي في الفايدة استثنية اللفظ الخامس اللي هو صلى واللفظ السادس فصلى من وجه الفتح انت هتستثني من الفتح يعني ما تنفعش تفتحه لأنهما من رؤوس آي السور العشر المقللة قولا واحدا فيترتب على ذلك تقليل الألف قولا واحدا مع وجوب ترقيق اللام الله تاني اللفظ نمرة خمسة واللفظ نمرة ستة شوفوا كده أسماء الصور بتاعتهم مين سورة القيامة وسورة العلق وسورة الأعلى ثلاث صور فاكرين لما شرحت باب الفتح والإمالة أو باب الفتح والتقليل وقلت إن وش ورش ليه عشر صور بيقلل رؤوس آياتهم قولا واحدة منهم كان سورة القيامة والعلق والأعلى طب ما هو دول منهم لما نقف على صلي فصلي وذكر اسم ربه فصلي طب ما هو لما بيقول لك تقلل الألف قولا واحدة يبقى أجبرك إنك لازم تق... ترقق اللام مش إحنا قلنا إن التقليل مع ترقيق اللام خلي بالكم هو ده بقى الشغل هو ده الشغل اللفظ نمرة خمسة واللفظ نمرة ستة هيطلعوا بره اللعبة ليه؟ لأنهم من رؤوس آيات الصور العشرة المقللين قولا واحدا فمعنى انك تقلل يبقى اجبرك انك لازم ترقق اللام ركبت وصلت طيب يبقى معنى كده ان قاعدة الفتح والتقليل هتنطبق على اول اربع الفاظ اول اربع الفاظ بتاع البقرة وبتاع الاسراء والليل والانشقاق والمسد لكن نمرة خمسة ونمرة ستة بتاع القيامة والعلق والاعلى دول تقليل مع وجوب ترقيق اللام طيب تعالوا نشوف بقى تركيبة الجداول اللي أنا قلت لكم عليها بيقول لك إيه افرض بقى ربطنا الألفاظ دي بالبدلات سهلة قوي سهلة قوي يقول لك إيه مصلى بتاعة البقرة لما تقف عليها لو أنت أصلا بتقرأ بقصر البدل هتفتح وتغلظ اللام هتفتح ذات الياء ولازم تغلظ اللام طب ولو أنت بتوسط البدل هتقلل لي ذات الياء طبعا لأن التوسط ما يمشيش معاه إلا تقليل فبناء عليه تعمل ايه في اللام ترقق اللام طول ما في لام مغلظه معاها ذات ياء لازم ترتب ده مع ده يبقى قصر البدل لما تفتح الالف تغلظ اللام طب ولما توسط البدل هقلل غصب عني لان بوسط البدل فلازم ارقق اللام طب اشباع البدل ده نصيب الاسد هتفتح يبقى معاها التغليظ هتقلل يبقى معاها الترطيب ورحت عامل لكم كده خانة بلون مخالف بقول لك فيها ايه ان مصلى وصلا مصلى وصلا اللام مغلظة قولا واحدا اللام مغلظة قولا ايه واحدا مصلى وعهدنا هتغلظ اللام يا بطل طيب يصلاها يصلاها اللفظ اللي بعد منها يصلاها نفس القصة القصر هتفتح وتغلظ هتفتح مع تغليظ اللام هتوسط هتقلل مع ترقيق اللام الإشباع هتاخد الوجهين نفس القضية نفس اللعبة ماشي ناخد الجدول اللي بعد منه نفس الكلام ويصلى بتاع الانشقاق نفس القضية مفيش جديد مع القصر معروفة هتفتح فكر على طول أو ما أنا أنا مش عايزكم تحفظوا عايزكم تفهموا قصر البدل يبقى أنا يترتب عليه في الألف لازم أفتح والشيخ قايل لنا لما تفتح لازم أغلظ اللام طب ولما نوسط هتقلل يبقى لازم ترقيق اللام الإشباع ياخد الوجهين طب بتاعة المثل سيصلى أو سيصلي نفس القضية بتاعت الألفاظ الثلاثة الباقيين دول قصة الأربع ألفاظ الأولانيين طب شوفوا الجدول اللي جاي بتاع اللفظ الخامس والسادس اللي استثنيناهم اللي هم من رؤوس آيات الصور العشرة شوفوا الخانات باينة بتقول إيه تقليل تقليل تقليل ما هم رؤوس آيات طب والتقليل تقليل تقليل معاه إيه في اللمات ترقيق ترقيق ترقيق مش أنا لسه قايل إن التقليل يجبرني إن لازم أرقق اللمات سواء قصرنا أو وسطنا أو أشبعنا الكلام بيشرح نفسه حتى رحت كاتب لكم خانة من تحت سورة القيامة والأعلى والعلق من الصور المقللة قولا واحدا الكلام بيشرح نفسه الكلام بيشرح نفسه بهذا القدر أكتفي من الشرح بهذا القدر أكتفي من الشرح ولينا إن شاء الله تواصل مع حاجات تانية مع حاجات تانية برضو عشان نختتم بقى الهدايا أو الجداول دي خلاص يا جماعة طيب تعالوا بقى ننظر إلى تلاوة اليوم تلاوة اليوم إن شاء الله من الآية 95 للآية 101 هأديها إن شاء الله بس قبل ما أديها عندنا فرشين في رواية ورش أول فرش هيقابلنا في الآية 96 في كلمة فالق الإصباحي مش وجعل الليل بقى ورش هيقول وجاعلوا وجاعلوا الليل وجاعلوا الليل خلاص وجاعلوا الليل طيب الفرش الثاني اللي عندنا في الآية 100 الآية اللي قبل الأخيرة مش وخرقوا له بنين لا وخرقوا له بنين وخرقوا شدد الراء شدد الراء على التكثير على الكثرة يعني وخرقوا شوف البلاغة وخرقوا ماشي الروايات القرآنية يثري بعضها ببعض يثري بعضها بعضا ولذلك دايما اللي معاه أدوات مع التفسير لازم يبقى معاه أدوات إيه هي الأدوات القراءات لذلك في ناس يقول لك إيه أنتوا عمالين تدونا في قراءات هنستفيد إيه باللي أنتوا بتعملوه معانا ده أول أداة من أدوات التفسير القراءات واللغة الأدوات واللغة واخدين بالكم طيب يلا عشان نؤدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ذلكم الله فأنا فأنا توفكون فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات الآيات قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة من نفس نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات الآيات قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات وجنات من أعناب والزيتون والرمان والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لآيات لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنّا أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم بارك الله فيكم لو تلاحظوا ان انا ربطت اخر لفظين شيء مع شيء فوسطت الاتنين وبعدين رحت ايه اشبعتهم طيب في برضو بعلق على
شوية تعليقات كده نحن تلقي الاتصالات لا ننسى أن لفظ والنوى به الفتح والتقليل لفظ والنوى به الفتح والإيه والتقليل فرحت جايب فتح وبعدين رحت جايب الإيه التقليل جبت الفتح وبعدين رحت جايب الإيه التقليل في نفس القضية برضو طب نتلقى الاتصال الأول ماشي. السلام عليكم
السلام عليكم سيدي حسن بارك الله فيك أخي الكريم الطيب الله يبارك فيك سيدي الله يجزيك عنا كل خير سيدي اللهم أمين يا رب أطلت علينا جدول الليلة أطلوا علينا جدول قليلي فهم منها معذرة أخي الكريم أطلت الشرح اليوم؟
نعم نعم نعم نعم القليل الدائم سيدي أطلت علينا الجداول كثر ما نجمناش نقله سيدي كريم طيب حاضر حاضر الله يبارك فيك الله في برضه هتلاقي لو لو فاتك شيء لو فاتك آه. شيء هتجد آه. ده كله موجود على موقع القناة بارك الله فيك سيد نعم طيب ولو فاتك شيء أيضا يعني إيه تواصل معي أيضا يعني أوضح لك الحاجات اللي سقطت منك الله يبارك فيك الله يجزيك عن خير يلا نبدأ القراءة نعم نعم إن شاء الله تفضل يا حبيبي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا توفكون فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم نعم
وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون بارك الله فيك أخي الطيب الله يبارك فيك سيدي الله يجزيك كل خير إن شاء الله الله يحفظك خيرا جزاك أخي الكريم معنا أحمد السلام عليكم يا أحمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا أحمد الحمد لله بخير يلا نبدأ ونشرع وهو الذي
إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان ها ركز
ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآية إن في ذلكم لآيات لآيات إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقهم الجن ولا الجن يا أحمد الجن إيه الحكاية يلا وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم بارك الله فيك يا أحمد أحسنت معنا الحاجة صباح السلام عليكم
الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله كل وبركاته عام وحضرتك بخير وفي نعمة يا شيخ محمد وحضرتك بارك الله بخير يا ح- في وح- الجداول وفي هذا الشغل الجميل الله يكرمك يا حاجة أب- صباح أبدأ حضرتك تفضلي من مطلع الصفحة إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ذلكم الله فأنا فأني توفكون فالق الإصباح جاعل الليل و- وجاعلوا نعم وجاعلوا الواو حاضر فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم أن أنزل بالراء شوية تقادير حاضر ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات قد فصلنا الآيات قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات قد فصلنا الآيات قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون بارك الله فيك يا حاجة صباح أحسنتي طيب معنا الحاجة زينب السلام عليكم يا حاجة زينب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يا حاجة زينب ربنا يبارك فيك يا شيخ يا محمد في الشرح الجميل ده والله الله يكرمك يا حاجة زينب يلا نبدأ ربنا يسهل طيب أصبر أنت- أ- م- من من آه، وهو الذي أنزل من السماء حاضر وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات فأخرجنا به نبات كل شيء شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا بس خلي بالك يا حاجة زينب نعم خاضرا نبين الترقيق خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات وجنات من عناب والزيتون والرمان والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات, لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله بس ليا طلق أقول حاجة بقى حاجة زينب.
الجن وخلقهم يا حاجة زينب نعم خلي بالك من الواو وجعلوا اه صح وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون لا، الغنة.
له ولدا ولم تكن له صاحبة حاجة زينب نعم خلي بالك من غنة النون قبل التقليل أن
حاضر أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء كل.
وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم لا بس قوليها تاني وهو بكل شيء نعم.
وهو بكل شيء عليم أحسنت يا حاجة زينب اتحسنا ولا لسه شوية رائع ربنا يكرمك يا حاجة زينب معنا محمد السلام عليكم يا محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا محمد بخير الحمد لله يلا نبدأ الصفحة إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله فالق الحب والنوى والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا فأني توفكون فالك الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات قد فصلنا الآيات قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات قد فصلنا الآيات قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون بارك الله فيك يا محمد أحسنت يا حبيبي معنا الحاجة فاطمة السلام عليكم يا حاجة فاطمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم حياك السلام الملك الله يكرمك يا جزاك الله حبيبي خيرا والله على كل الشرح ال- ال- الجميل ده والله الله ربنا يكرم- يبارك فيك ويعزك الله يكرمك يا حاجة فاطمة أبدأ إن شاء الله اتفضلي يا حاجة فاطمة بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا فأخرجنا به نبات كل شيء كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها بس خلي بالك ومن المفخمة هي مين اللي هي الغنة اه لكن طلعها اللم تتغلب اه طل لا هي اللم دي تشكيلها ايه اه لا مش مفتوحة تمام الله يفتح عليك يبقى تتغلف ولا لا ما تتغلفش تمام يلا ومن النخل من من طلعها قنوان دانية وجنات وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون
بارك الله فيك يا حاجة فاطمة أحسنتي معنا الأخت وردة من الجزائر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته تفضلي يا أخت وردة بالقراءة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا توفكون انت بتقري بالفتح ولا بالتقليل يا اخت وردة آه، بالفتح تمام يعني هتقري على قصر البدل
نعم طيب يلا
فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي لا انت بتقري برواية ايه يا اخت وردة اخت نعم.
وردة انت بتقري برواية ايه
برو- برواية ورش اه اصل خلي بالك لما قلتي وهو وهو دي قالون انا عارف ان الجزائر برضو بيغلب عليها رواية قالون نعم نعم فانتبهي ان ورش يضم الهاء وهو وهو يلا وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومست فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به نبات نبات كل شيء شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متواكدا مترا يا أخت وردة متراكبة بيني تفخيم الراء
متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات وجنات من أعناب والزيتون والرمان والزيتون والرمان لا.
متشابها وغير متشابه أخت وردة أم- نعم والزيتون والرم زمن الغنة للميم نعم نعم والزيتون والرمان متشابها مشتبها وغير- هي مش متشابهة مشتبهة
العفو العفو والزيتون والرمان والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون بارك الله فيك يا أخت وردة أحسنتي بس انتبه إلى كلمة وهو لأن كانت تميل معك لرواية قالون وهو فحتى لا يختلط ورش بقالون فقالون يسكن وورش يضم الهاء وهو بارك الله فيكم كان ده كان آخر اتصال معنا سبحان رب الوقت انقضى سريعا ومعذرة على إطالة جداول اليوم ولكن كان الموضوع لابد أن يتكامل ما كانش ينفع أن أنا أقسمه على حلقتين فمعذرة على الإطالة لأن يهمني جدا أن أنا أوصل لكم المعلومات ويعلم الله عز وجل أنا حابب أن أنا أوصل لكم لا أترك شاردة ولا واردة في الرواية اللي أنا حابب أن أنا أوصلها لكم بأبسط أسلوب بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم إن شاء الله مستمرين في الجداول وهقلل برضو قدر الجداول أحسن الله إليكم وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ما تنسوش إن شاء الله بعد الختام هنسمع تلاوة الشيخ محمود خليل الحصري إلى حلقة جديدة ألقاكم إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا توفكون فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصل فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء أخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم
أنعم بالقارئ والسامع لرواية ورش عن نافع يرويها جمع عن جمع والجمع ثقات ومراجع آيات أحكمها البارئ إعجاز فياض مات